إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فأنا أعتذر نيابة عنكم في هذا المدح والثناء الذي ذكره أخونا خيري من وصفي بالمحدث ونحو ذلك فأنا لست كذلك وأعوذ بالله من خشوع النفاق المدة المفسوحة أمامي قليلة ولا أستطيع أن أتكلم في مصطلح الحديث لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل لكنني سأتحدث عن أهمية مصطلح الحديث فأنا أعتقد أنه لم يمر زمان المسلمون أحوج فيه إلى علم الحديث مثل هذا الزمان فديننا دين سمعي سمعي أي جاءنا عن طريق النقل والنقل له قوانين فالنقل هو الخبر والخبر يدخله الصدق والكذب ولا بد حينئذ من الاعتماد على ثقة المخبر وعلى هذا دار علم النقل أجمع وعلم الحديث في الحقيقة هو علم خادم أي أن كل العلوم تحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى شيء من العلوم وأهمية الخادم حتى بالنسبة للسيد لا تخفى على أحد يعني السيد لا يستطيع أن يخدم نفسه إنما هو بالخادم فإذا لم يوجد خادم توقفت حياته علم العقيدة لا بد فيه من صحة الأخبار وهذا دور علم الحديث تفسير الفقه العربية أي علم من العلوم لا بد أن يحتاج إلى صحة النقل وصحة النقل من عدمه هذا هو موضوع علم الحديث كما قال السيوطي في الألفية علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود علم الحديث ذو قوانين تحد أي له قوانين وله حدود وله تعريفات الحديث الصحيح تعريف كذا الحديث الحسن تعريف كذا الحديث الشاذ المنكر الباطل الموضوع أي لقب من ألقاب الأحاديث له تعريف فهو ذو قوانين تحد يدرى بها أي بهذه القوانين أحوال متن وسند فذلك الموضوع إذا ما هو موضوع علم الحديث دراية السند والمتن طيب ما هو المقصود من هذا العلم وما هي ثمرته والمقصود أن يعرف المقبول والمردود إذا قام هذا العلم حتى نعرف الصدق من الكذب وطبيعة النقل أو كيف انتقل إلينا هذا العلم انتقل عن طريق مثل هذه المجالس أنا الآن أحدثكم فأنت بدورك إذا ذهبت إلى مكانك في بلدك أو في الحي الذي تعيش فيه وعقدت مجلسا للتحديث مثل هذا تقول حدثني فلان أنه حدث كذا وكذا تلميذك هو بدوره إذا جلس في مجلس يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان وهكذا تنتقل الأخبار شيئا فشيئا في الزمن الأول لم يكونوا في حاجة إلى معرفة صدق الناقلين لقلة الكذب ومتانة الديانة آنئذ ما بدأ الكذب يظهر بصورة واضحة في هذه الأمة إلا في حدود سنة أربعين هجرية بدأ الكذب يفشو بعد الفتنة التي حدثت وبعد ظهور أكبر فرقتين إسلاميتين الشيعة والخوارج بدأ يحصل نوع من الافتراء طبعا يقل ويكثر على حسب الفرقة نفسها فأعظم فرقة على بسيط الأرض كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم هم الروافض وهذا باتفاق أئمة السنة جميعا وأقل الفرق كذبا هم الخوارج لأنهم كانوا يعتقدون أن الكذب ناقل عن ال ال الإسلام كبيرة من الكبائر فما كانوا يكذبون بدأت تظهر هنا الإيه الأحاديث الموضوع أما قبل ذلك فمسألة الكذب لم تكن موجودة آنذاك قال آه ابن عباس رضي الله عنهما كان القائل كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغت إليه الآذان وامتدت إليه الأعناق فلما وقع الكذب قلنا سموا لنا رجالكم ما بدأوا يسألون عن الرجال من الذي نقل هذا فلان طيب فلان ده ما عدالته ما ضبطه إذا وجد من أهل العلم من يزكيه يقبلون خبره إذا لم يوجد من أهل العلم من يزكيه يردون خبره أو على الأقل يتوقفون في خبره هنا في هذا الزمان حدث نوع من اللوثة بسبب الفوضى العلمية التي تجتاح ديار المسلمين تحت شعار حرية الفكر والفكر هذا مقلوب الكفر ولا أزعم أن كل قائل بفكر كافر يعني حتى لو كان فكرا منحرفا لكن سبحان الله يعني الكفر لما الفكر لما تقلبه يبقى كفر ما الذي جرى؟ صاروا يهملون علم الإسناد جميعا لا ينظرون إليه ولا يلتفتون ويصلون إلى الكلام فإذا راقهم الكلام وأعجبهم يبقى حديث صحيح حتى لو كان الإسناد مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل الحديث على كذب هذا الكلام طالما أن عقولهم قبلت الكلام يقول لك هذا حديث صحيح ولو كان الإسناد أصح إسناد على وجه الأرض والكلام ليس مقبولا عندهم يردونه ويقولون هذا حديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا قلبت الدنيا وقلبت المعايير مع أن علماء الحديث أجمعوا أنه لا يقبل إسناء لا يقبل كلام إلا بعد صحة الإسناد ده إجماع منه حتى قال إمام أهل البصرة آنذاك يحيى بن سعيد القطان أحد مشايخ الإمام أحمد بن حنبل كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في آخر ترجمة يحيى القطان يقول يحيى لا تنظروا إلى الكلام إلا بعد النظر في الإسناد فإذا صح الإسناد صح الكلام ليه؟ لأنه ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا لأن الحجة قائمة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم دون كلام غيره فمش كل كلام جميل أصيره حديثا وأنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وألزم الأمة به والعكس بالعكس فمثلا امرأة كتبت كتابا سمته هل هل النساء أكثر أهل النار طبعا واضح من عنوان الكتاب طالما اللي كاتباه امرأة يبقى طبعا لا يدخلوا النار ليه ما هو احنا في عصر الحريم أنا سمعت بعض مشايخي قديما من حوالي 30 سنة يقول وكنا نتندر بكلامه ونضحك كان يقول سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء كأن هذا العصر اقترب نسونة المجتمع هو ده الشعار اللي هو بيجتاح العالم الآن وده الغزو الجديد لبلاد المسلمين أن تدخل المرأة في كل شيء حتى في الذي لا تحسنه فحتى في الجنة والنار فالمرأة بتقول إيه جايبة حديث في الصحيحين وهو الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المصلى يوم عيد فوعظ النساء وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة من سطة النساء لما يا رسول الله قال تكفرن العشير وتكفرن الإحسان ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط فقالت يعني بالعقل كده يوم عيد بدل ما يقول لهم كل سنه وانتم طيبين وعود الايام ونشوفكم السنه الجايه على خير والكلام يقول لهم انتم اكثر اهل النار الرسول ابو الذوق وابو الاخلاق والذي لا يواجه احدا بما يكره ومفيش حد سمع منه كلمه تؤذي ابدا سمعه يجي في يوم العيد ويقول الكلمتين دول الحديث ده مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام مين الاولى ان يدخل النار ده كلام المرأة اللي عمل القنبله الذريه واللي عمل الصواريخ على راس القارات واللي عمل القنبله الهيدروجينيه اللي بتهلك الالوف المؤلفه مين اللي عمل قنبله ناجازاكي هيروشيما ومش عارفين كده الرجال ولا النساء الغلابه اللي قاعدين في المطبخ كل السلاح اللي في ايديهم سكينه مطبخ هتعمل ايه المرأة بسكينه يبقى الاولى انه يدخل النار وبئس المصير الرجال والكتاب كله عبارة عن وصلة ردح واحدة ست بتردح أنا لما أنظر إلى الأحاديث بهذا الاعتبار كلام الله عز وجل يعترض عليه أيضا بمثل هذا وضرب الأحاديث بعضها ببعض هذا من صنيع الجهل أهل العلم له مسالك حتى لو كان الكلام ظاهره التعارض لكن ما فيش تعارض أنا لو حبيت أن أنا أنظر إلى ال ال هذا الحديث هل هذا الحديث منكر في نكر النبي عليه الصلاة والسلام علل وهذا لا يكاد يعترض أو يعارض فيه أحد حتى أكبر المتعصبين للحركة النسائية إلا إذا كان ديوثا والعياذ بالله النهارده الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار أنا بتكلم من جهة المد السند كالشمس سبيك الذهب السند بتاع الحديث لكن أنا هتكلم على المتن نفسه إني رأيتكن أكثر أهل النار المرأة سألت لما يا رسول الله تكفرنا العشير اللي هو الزوج وتكفرنا الإحسان وده مسألة أي رجل متزوج يعرف الحدود إذا غاضبتك المرأة مسحت حسناتك وعندها الايه الصيغ الكلية صيغ العموم ها اللي عند موجود عند المرأة بصفة الدائم تقول أنا عمري ما شفت معاك يوم راح كده كل اللي انت عملته ولا حاجه بقول لك صيغ العموم عند المراه يعني هي ايه يعني بتتكثر بصيغ العموم ده حتى يقول لك مره رشيد زمان يعني مراته بتقول له ايه بتقول له انا نفسي نفسي امشي في الطين حافيه اشوف يا حد نفسه يمشي في الطين حافي هي بقى لانها مرات بقى الرشيد وبتاع لا عمرها شافت الطين ولا مشيت حافيه ولا الكلام ده دول الجوارب يشيلوها شيلوها على كفر الرحم فحب بقى يحقق لها الامنيه فقام جايب لها ايه عجينه مسك جاب نشارة خشب ولا جاب أي حاجة زي كده وحط عليها بقى المسك اللي هو بقى يعني خالص والكلام ده عمل لها عجينة ولا امشي بقى في الطين ففي يوم من الأيام غاضبته فقالت له ما رأيت منك خيرا قط قال لها ولا يوم الطين المطيب اللي كان اللي كلفني ألوف مؤلفة عشان خاطر تمشي حافية دي ولا حتى يوم الطين يعني هذا أليس هذا يوم من ضمن جملة الأيام والكلام ده فالمرأة على طول إذا غضبت المرأة إذا لم يردها ورع ودين على طول تمسح جميل الراجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المفارقة الغريبة العجيبة في المسألة دي وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر الدهر ده بقى تأويله إيه؟ هل هو الدهر الذي لا نهاية له لا الدهر اللي هو ايه عمر الرجل مع المرأة اسمه دهر لأن الرجل إذا مات خلاص الدهر بتاعه راح فهنفترض رجل مثلا متزوج سنه 20 سنة وامرأته قالت له هو سنه 60 سنة ما رأيت منك خيرا قط يبقى متجوز بقى له قد إيه؟ 40 سنة 40 سنة بيخدم في المرأة و... ومش مخليها محتاجة حاجة قالت لي ما رأيت منك خيرا قط يبقى أربعين سنة إلا يوم مكتوب في الدفاتر الرسمية محسن واليوم ده فقط مسيء يقوم اليوم ده برغم أن الحسنات يذهبن السيئات لا دي السيئة الواحدة تاكل أربعين سنة إلا يوم أربعين سنة إلا يوم تقول له ما رأيت منك خير خطوة مسحله ل 40 سنة العدل يقتضي إن يوم إساءة خدي قبال يوم إحسان يتفضل لي 40 سنة إلا يومين محسن ماليش سيئة خلاص خدي نص عمري معاك 20 سنة قبال اليوم لغبر بتاعك ده 20 سنة قبال يوم يتفضل لي أنا 20 سنة محسن برضه خدي 30 سنة يتفضل 10 سنين لو خدت حتى 40 سنة إلا يومين أنا ليا يوم اسمه محسن بلا إساءة وذلك تجد المرأة صوامة قوامة بكاءة وتدخل النار من أوسع أبوابها علشان إيه؟ تكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان فأنا لما أجي عشان أرد الخبر أتجاوز الإسناد بتاعه اللي هو موضوع علم الحديث موضوع النقل كله او مركبه على جنب الاسناد يقول لك سيبك من العنعنات دي اركنها على جنب وخلينا في الكلام طب ما في احاديث مكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام معناها جميل زي مثلا اياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله قال المراه الحسناء في المنبت السوء اهو ده مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام ما قاله النبي قط والرجل الذي كذبه معروف محمد بن عمر الواقدي أحد الكذابين كما قال النسائي وغيره فأنا لما أجي عشان أفسر الحديث إياكم وخضراء الدمن الدمن اللي هي زي المستنقعات ساعات وانت ماشي كده جنب المستنقع تسد مناخيرك من الريحة بس يا أخي شايف وردة زهرة طالعة كده أصفر في أحمر جميلة جدا جدا وطالعة في قلب المستنقع ده فتلاقي ساعات امرأة وضيئة أول ما تشوفه تفتح بقك من جمالها وخطفت قلبك والكلام ده وهي أبوها إيه؟ أبوها حشاش وأمها قوادة ومش عارف مين إيه وإيه وإيه والكلام ده. قال لك اوعى تمشي وراها وتتجوزها. ليه؟ علشان المنبت السوء. واحدة زي دي واحد زمان سنة 1965 كان شغال في بعض البلاد الأجنبية نزل ميدان العتبة في القاهرة عندنا لقى واحدة من الطراز ده أول ما شافها لقى نفسه زي المسحور ماشي وراه كان لسه متجوزه وبيدور عليه كان من نص دينه والكلام ده فلما شافها ما عرفش هو بيعمل ايه فضل ماشي وراه ماشي وراه فتحت الباب دخلت قفلت الباب قام مخبط على الباب فتح ايه قال لي انا جاي اطلب القرب وانا كذا وكذا وعندي كذا ومش عارفين الكلام ده وكل ما املك تحت رجليك وبتاع والكلام ده الولد ده لم يكن كان وحيد امه امه ما خلفتش غيره بعد ما بذل الاموال في زواج هذه المراه وهذه قصه حقيقيه يعني اكتشف ان المراه تلبيت لسيف فرنسي والكلام ده وبدات كل ريح تبقى غين لما تحب تكرشه تقول له اطلع بره ها اخرج من هنا كده يعني كل شغلها بالايه بالغين يعني واول فرمان اصدرته المراه دي قالت له هدوم امك ما تتحطش مع هدومي بغساله واحده وبدا يحصل ايه يحصل تجاوزات وراك النجوم في عز الظهر او الظهر ها عشان نبقى ماشيين بقى تبع المذهب يعني ها اه في الاخر خالص بعت مشكلته لواحد كان اسمه حلال العقد زمان في الجرايد زي الجماعه اللي بيكتبوا في الاجتماعيات والمشاكل والكلام ده وقال له القصه فعلا كانت قصه تنداميه انا يعني ما بحبش اخد فيها لان مش ده موضوعنا يعني المهم الراجل فعلا الحلال العقد ده يعني جاوبه اجابه ثلاث كلمات قال له ايه قال له اهرب بجلدك يا اموخ ها هو ده ايه ده الحل حل الموضوع طب النهارده دي واحده منها وضيئه هو خلق خطف لدرجه ماشي ده المسحور وراها وخبط على الباب وانا طالب القرب واللي انتوا عايزينه والكلام ده ما هي دي خضراء الدمن اهي وانت عارف دي جايه منين ولا متربيه ازاي ولا الكلام ده وانت بتتزوج لابد انك انت تبحث عن اسره المراه قبل المراه ليه المراه لو نص ملتزمه واهلها ناس اصله هيعينوك عليها إذا نشزت يقفوا معاك إنما لو الأسرة مش ملتزمة كل ما تغضب تعالي ونجوزك ستسيبي تعالي وهنربيه عشان كده يعني الشباب يحذر من لأن كان زمان زمان يعني كنا نقول للواحدة اتجوز البنت ولا أهلها أنا هتجوز البنت مش مش هتجوز أهلها لا أكبر غلطة إنك أنت ما يبقالكش ما يبقاش فيه مردود مفيش راجل تكلمه فالنهارده انا لما اجي اقول اياكم وخضراء الدماء طب ما الكلام ده كلام صحيح بس انا اقدر انسله للنبي او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم وخضراء الدماء عشان الكلام مظبوط او الكلام التجربه اثبتت ان هو منضبط لا صدق الكلام شيء ونسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم شيء اخر هم الجهل بيكتبوا في الاخبار النهارده وكل يوم يكذبوا البخاري والبخاري والبخاري والمهم ما لهمش غير البخاري لا بيتكلموا عن مسلم ولا بيتكلموا عن احمد ولا بيتكلموا عن ابي داود ولا بيتكلموا عن النسائي ابدا هو البخاري بس وطبعا الكلام عن البخاري لم ياتي صدفه لا لان البخاري فيما يتعلق بكتب السنه هو قبه الفلك فإذا سلمنا لهم في البخاري سقط الباقي من باب أولى لأن البخاري شرط البخاري شرط متين دخول الخلل منه مسألة صعبة ليه؟ لأنه اشترط في قبول الرواية شروطا تسامح فيها غيره فأنا كل ما أضيق الشرط كل ما أحصل على ما أريد يعني أنا النهاردة لو هعمل مسابقة عايزين موظفين لشركة فبيتقدم 10000 أنا عايز 100 فتقدم 10000 أو لا ده أنا طالب بكالوريوس هندسة مثلا هندسة الكويت هيطير كل اللي خرج من هندسة أخرى لكن لقيت العدد سبعة آلاف أقول ويشترط أن يكون حاصل على جيد جدا مع مرتبة الشرف هلاقي العدد 3000 ما أنا عايز أوقع أقول ويكون دفعة 85 أو موقع عدد ويكون معاه شهادة خبرة ثلاث سنين قمت موقع لي برضه شوية ويكون من جامعة كذا كذا كذا أهو موقع شوية يعني كل شوية بضيق ولا بوسع كل شوية بضيق كل ما تفضل تضيق في الشرط بتاعك كل ما ينتفي دخول الخلل منه هو البخاري عمل في ما يتعلق بالمرويات عمل حاجة زي كده ضيق الشرط بتاعه حتى أجمع أهل العلم أن أقوى الشروط في أرباب الكتب كتب السنة هو شرط الإمام البخاري رحمه الله عشان كده البخاري أخذ مكانته ومن كثرة يعني إجلال العلماء في على مدار القرون للإمام البخاري صار عنده صار للبخاري قداسة كده عند الناس حتى لما واحد يغلط في حاجة ويقول لك غلطان يقول عن غلط في البخاري غلط في البخاري دي كلمة ما جاتش كده عفو الخاطر ما جاءت إلا بثناء العلماء على البخاري لدرجة إن في مرة واحد كان بيقرأ بيصلي المغرب بالناس فالمهم بيقرأ إيه إلهكم التكاثر يرد يا ابني ألهاكم إلهكم ألهاكم في الآخر قال له احنا غلطنا في البخاري قال لي يا ابني ده قرآن غلطنا في البخاري ده قرآن يا ابني فهو لما يقول كده بتلقائية واحنا يعني غلطنا في البخاري ده إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى مكانة الكتاب بسبب إجلال أهل العلم لكتاب البخاري وحتى ذكر العلماء أن الحملة الفرنسية لما جاءت على مصر كان طلبة العلم في الجامع الأزهر يقرؤون صحيح البخاري لدفع الحملة الفرنسية بيصد الحملة الفرنسية بقراءة إيه صحيح البخاري جلبا للبركة وإن ربنا عز وجل ينزل بقى النصر والكلام ده ف طلع كل هؤلاء يعرفون قدر هذا الكتاب فكل المشاكل كل المناوشات إنما هي على صحيح البخاري دون غيره مع أن الحديث قد يكون في مسلم كمان وقد يكون في النساء قد يكون مثلا متفق عليه بين البخاري ومسلم أو متفق عليه بين الأئمة الستة كمان ما يجيبش سيرة أي واحد من الأئمة الستة إلا البخاري فقط له ففي هناك هجوم كاسح على مصادرنا الأصلية إن لم يوجد حرس الحدود الذين يحمون مصادرنا الأصلية هتبقى فيه كارثة أعظم من غزو بلاد المسلمين عسكريا أنا أتكلم بمنتهى الصراحة لو جاز أن يسقط كتاب زي البخاري هذا أعظم ألف مرة من أن تحتل بلاد المسلمين جميعا عسكريا ليه؟ لأن أسهل حاجة في الدنيا الغزو العسكري لبلاد المسلمين يستطيع المسلمين بما لهم من جرأة القلب أن يخرجوا عدوهم وأن يذيقوه سوء العذاب والكلام ده واضح جدا لمن يقرأ التاريخ قراءة جيدة متأملة بعد سقوط القسطنطينية ودخول محمد الفاتح علم أعداؤنا أنه لا قبل لهم مع المسلمين عسكريا فتوقفت الحملات الصليبية على بلاد المسلمين وبدأ شيء أسسوا له جهازا كاملا سمي بعد ذلك بجهاز الاستشراق المستشرقون دول لما بينظروا في كتب المسلمين لا ينظرون نظرة بريئة ولا يكتبون كتابة بريئة لا هذا الجهاز كله قائم على التشكيك في علوم المسلمين اللي الذي اصطلح اصطلح عليه حديثا باسم الغزو الفكري الجهاز ده كيف نشأ بعد ما سقطت قسطنطينية في يد محمد الفاتح وتحولت كنيسة آيا صوفيا المسجد وكنيسة آيا صوفيا دي كانت بالنسبة للنصارى الشمال تساوي قد لا أكون مبالغا إذا قلت تساوي المسجد الحرام بالنسبة للمسلمين فلما تتحول إلى مسجد ما عادتش قضية رجال الدين أصبحت قضية العوام فاجتمع الحكام مع الرهبان مع علماء الملة وسألوا سؤالا واحدا قالوا عايزين إجابة عليه بس نريد إجابة واضحة هذا الإسلام نضغط عليه ونضغط حتى نظن أنه مات فإذا استيقظ يستيقظ عملاقا لا يمر بمراحل النمو إن يبقى طفل وبعدين يبقى صبي وبعدين يبقى غلام وبعدين مش عارف يكبر لا يطلع كده عملاق فجأة فقولوا لنا ما هو سر حياة هذه الأمة والعملاق ده بيطلع إزاي مرة واحدة كده فعلماء الملة قالوا لهم طيب ادونا مهلة واجتمعوا و... و... وانفرد كل إنسان يبحث عن هذه الظاهرة وبعدين اجتمع مع الأمراء واتفقوا على أن هذه الأمة تميزت بشيء لم تع... لم يعرف لأمة من الأمم ألا وهو العلم العلم الذي تركه المسلمون من الكتب لخدمة الكتاب والسنة لو وضعت كتابا بجنب كتاب لغطى الكرة الأرضية يعني السيوطي يذكر في ترجمة شيخه محي الدين كفيجي إمام النحو واللغة يقول دخلت عليه يوما فقال لي اعرب زيد قائم فقلت له يا أستاذ رددتنا إلى زمان الكتاتيب إيه زيد قائم ده ابتدأ خبره فبقول له رجعت لنا زمن الكتابة أيام كنا لسه صبية صغار لسه بنتعلم ألف به فقال له شيخه في زيد قائم مئة وسبعة عشر وجها في العربية إزاي تيجي يعني أنت لو فصصت الحرف حتت حتت كده عشان تطلع منه تطلع منه إيه مئة وسبعة عشر وجها في العربية تطلعها من زيد قائم هذه أمة مجيدة خدمت كتاب ربها جل ثناء سنة نبيها صلى الله عليه وسلم خدمة لا يعرف عشر عشر عشر عشر عشر معشار هذه الخدمة لأي أمة من الأمم فالأمة دي حياتها العلم ده اللي ميزها عن سائر الأمم قال لك بس تهت ولقناه نلعب لهم في العلم خلاص طالما العلم ده هو السر سر الحياة ندخل السم في العلم طب ازاي هتدخلوا السم في العلم وهذه لغة عربية صعبة عشان تتعلمها وتتكلم كلام بقى يعني كلام ناس من أهل العربية ده يحتاج إلى همم إلى همم عالية لأن أي واحد أجنبي بيتكشف على طول كشف على طول يتعرف أنه ليس من أهل اللسان مهما كان مجيدا في تكات معينة كده يعني أنا ممكن أدخل معاكم أفية بالبلد كده أدخل معاكم أفية أقول لك مثلا إيه آه زي مثلا واحد بيقول لشيخ من الشيوخ يعني بيقول له يا شيخ أنا عزمك على ديك قال له وهل جرى هذا في عرفكم طب انتوا ضحكتوا ليه عشان في مناسبة بين العرف والديك خليني بقول الكلمة دي مع جماعة أجانب تعلموا اللغة العربية حد هيلقطها منهم ولا يفهمها؟ معرفش يفهمها في حاجة اسمها روح اللغة غير ألفاظ اللغة تفرق يعني ممكن تجد الرجل الأجنبي الذي تعلم اللغة العربية بأصولها ونحوها وصرفها أفصح منك في اللغة وفي إعرابها والكلام ده أنت تلحن وهو لا يلحن لكن روح اللغة نفسها لا توجد إلا عند أهل اللسان فقط يعني مرة كنت في بعض في أمريكا سنة 93 وبخطب الجمعة ففي أخ أبوه مصري وأمه مصرية ومولود في كندا يعني مولود على اللسان الإنجليزي يعني وفي نفس الوقت بيتكلم عربي كويس جدا فإذا فاهم ده وفاهم ده فبعد ما قلت تلت ساعة كده وقعدت على حسب البروتوكول عندهم يعني بعد تلت ساعة تقعد علشان الراجل يترجم لمين للأجانب الموجودين فأنا ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حواء أرواح الشهداء في جوف طير خضر وأنا ما عنديش إنجليزي يعني عندي بس إيه يعني حاجات بسيطة كده لغاية من أيام كنت بدرس إسباني وفرنساوي وبتاع في الكلية فلاقط شوية إنجليزي جنبهم يعني فالمهم لاحظت إن هو لما جاي يترجم الحديث ما عرفش يلاقي ترجمة لحوصلة تمام فترجمها بودي بوظ الدنيا لان الجسم ده في المصارين وفي مش عارف ايه طب الروح ودي في أنف في مصران الطائر ولا في جوف الطائر ده الحواصل دي اشرف ما في الطائر عشان كده الروح شباب في جوف الحوصله دي مش لا في مصارين الطائر ولا الكلام ده فلما يقول الكلام ده ضيع المعنى وده بقاله 35 سنه يتكلم الانجليزيه بطلاقه انا ممكن اعرف انه ليس من اهل اللسان لو انا ماهر يعني في اللغتين يعني اعرف ليس من اهل لسان بحاجه زي كده فاللغه لها روح لها روح طب ازاي يا جماعه الاجانب دول هيتعلموا اللغه العربيه واللغه العربيه فيها حروف يعني حتى دايما الخواجه يقول لك ايه اه خبيبي ومش عارف ايه ما بيعرفش يجيب الحاء الحرم من حروف الحلقه لازم روح هتطلع عشان يجيب الحلقه فيوم يبان على طول طب ازاي يتعلموا لغه بخلاف لغتهم علشان يضللني أنا يا صاحب اللغة لازم يكون هو أمتن مني فدي كانت أكبر عقبة تحول, تحول دون اللعب في علوم المسلمين فقام جهاز الاستشراف بقى جماعة من حرس الحدود بقى بشرطة الموت كوماندوس ها رجال العمليات الخاصة عارف رجال العمليات الخاصة ده مفيش حاجة اسمها يقول ما قدرتش لا أنا بعتك تعمل مهمة يا تعملها يا تموت ما اشوفش وشك ما تجيش تقول لي أنا أصلها كانت صعبة عليا أصلا أنا ما قدرتش أصلهم مش عارف إيه ما تجيليش أنا عايز واحد فدائي يروح يموت أو ينفذ المهمة كان عندهم الطراز ده جماعة من الرهبان الذين أحرقت أكبادهم نار تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد في الوقت في هذا الوقت كانت العصور الوسطى انتهت وكان عصر النهضة الأوروبية بدأ يظهر وبدأ أوروبا تتمتع بالخلاص من سيطرة الكنيسة والتقدم العلمي والتقدم التكنولوجي والبتاع ده بدأ أوروبا تشم النسيم في هذا الوقت رضي هؤلاء الرهبان بالحبس الاختياري في قلب الصحراء يدرسون لغة ليست لغتهم ويعالجون أحرفا ويعالجون معاني كانوا بينحتوا في الصخر تحركهم يحركهم هذا الغيظ المكبوت بسبب ما جرى من تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد ناس عايشين عشان كده بيفكرني الموقف ده بيفكرني بيه رجل من بخارى لقيته في مكة سنة 1990 رجل تجاوز التسعين كان حواليه بتاع 10-15 رجل رجل آخر كلهم لحى أقل واحد فيهم تلميذه كان سنه 45 سنة فتلميذه ده بيتكلم ان يعني في ايام الاتحاد السوفيتي والكلام ده وكانوا بيقتلوا العلماء وما تركوا عالما الا ذبحوه والى اخره. فانا شايف الراجل ده فوق 90 فقلت له طب كيف نجا هذا؟ ولا زال حيا حتى الان. فهو لم يجبني انما ساله هو وقال له ان انا بسال السؤال الفلاني كذا كذا كذا. كانت قصته عجبا من العجب. هو ده الطراز الذي نحتاج إليه في هذا الزمان قال إن هو وقف حياته على تعليم الطلبة أو الأطفال الصغار في العلم الشرعي يتفق مع أهل قرية يأجروا له بيت وبالليل خالص يدخل القرية ويدخل هذا البيت وبالليل يسربوا له الاولاد الصغار يعلمهم الخط والحساب والكتابه ويحفظهم القران ويعلمهم علوم الشرع. ياخذ شهر شهرين سنه سنتين في هذا البيت لا يخرج ولا يسمع به احد. فاذا انشا كوادر في هذه القريه اتخذ الليل جملا وذهب إلى قرية أخرى ولا زال هكذا حبيسا باختياره ستين سنة ما أصبره على هذا الحبس الاختياري مسجون لمدة ستين عاما باختياره بس تلاميذه يملؤون البلد آه مثل هذا الطراز أمة فيها هذا الطراز أمة لا تهلك ففي هذا الوقت جلسوا بقى علشان يدرسوا لغة غير لغتهم علشان ينشروا الكتب الإسلامية ويكتبون فيها مقدمات يشككون فيها في هذه الكتب زي ما عمل الرجل الذي نشر كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني الطبعة الأولى خالص أول طبعة لهذا الكتاب كانت طبعة كتبها أحد المستشرقين ابن أبي داود في هذا الكتاب يؤرخ للمصحف فبجايب روايات ان كان قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه العرض الاخير او قبل ما يعرض العرض الاخير على جبريل عليه السلام لعرض القران مرتين في السنه دي وقبل ما عثمان يجمع الامه على المصحف الامام كان كل صحابي له مصحف آه تنزل بضع ايات ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوها في سوره كذا فكان في بعض الصحابه كعائشه مثلا رضي الله عنها ساعات تكتب بعض تفسير الآيات جنب الإيه؟ في سياق الآيات. زي لما إيه قالت للكاتب: إذا وصلت لهذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فلما الكاتب جاء عند الآية دي راح لها. قالت له اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر وقوموا لله قانتين. فكتبت صلاة العصر أو أمرت الكاتب أن يكتب صلاة العصر في وسط الكلام وفي بعض الصحابة كان بيرتب الآيات ترتيب على غير المعهود على غير العرضة الأخيرة أو يضع سورة قبل سورة فابن أبي داود كان قصده أن يؤرخ للمصحف ويجيب روايات مثلا حتى بعد ما المصحف الإمام جمع ابن عثمان الناس على المصحف الإمام كان ابن مسعود كما في صحيح في الصحيحين ينكر أن يكون المعوذتان من القرآن قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قال ليست من القرآن إنما هما عوذتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين فيقوم يجيب حاجة زي كده يقول لك إيه إذا قولهم أن الأمة أجمعت على أن المصحف ليس فيه اختلاف ده كلام مش مظبوط بدليل إيه؟ بدليل الرواية الفلانية والرواية الفلانية والرواية الفلانية فيأتي من لا علم عنده لا بتاريخ المصحف ولا بالمرويات ولا بمعرفة صحة السند يقول لك أيوة والله طب ما العمليين يقولوا لنا لا لا اختلاف في مش عارف ايه ولا اختلاف في الايه ولا اختلاف في الايه يبتدي بقى الجماعه اللي هم ايه انصاف المتعلمين ياخدوا الكلام ده يكتبوه في صف الجرايد والمقالات والتشكيكات والى اخره يبقى اذا هو نال ما تمنى وعملوا الحقيقه خطه محكمه انا يعني ساقصها عليكم ان شاء الله يعني في الغد باذن الله تعالى ازاي وصلوا الى قعر الكتب في الوقت الذي كان أعظم المحدثين في العالم الإسلامي يعجز عن الوصول إلى قعر هذه الكتب إزاي إزاي وينسنك يقدر يعرف أن هذا الحديث في مسند الإمام أحمد والشيخ أحمد شاكر اللي هو كان يعني محدث الزمان في ذلك الوقت ما يعرفش يوصل للحديث في مسند أحمد اللي الشيخ أحمد شاكر كان بيشرحه كمان بل صرح الشيخ أحمد شاكر في مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة يقول أنا ظل أنا ظللت خمس سنوات أطلب حديثا معينا في سنن الترمذي ولم أعثر عليه وده أحمد شاكر يعني المحدث الكبير يوم يوصلوا المستشرق يوصل للحديث في سنن الترمذي أو في مسند الإمام أحمد وهو مش مرتب لا على الأبواب الفقهية ولا مرتب على أداء مسانيد وخلاص حديث ابي هريره على بعضها احاديث عبد الله بن عمر على بعضها احاديث عائشه على بعضها بدون ترتيب ازاي يوصل المستشرق ويعجز اكبر محدث في في القرن ان يصل الى الحديث عملوا كتاب اشترك فيه عده مئات بعد ما تعلموا العربيه في سنوات طويله وعرفوا ازاي يدخلوا الى الكتب ويعرفوا ازاي يفهموا الكتب بداوا يعملوا حاجه اسمها مفاتيح الكتب فعملوا كتاب مفتاح كنوز السنه فهرسه موضوعيه ل 14 كتاب من كتب السنه فهرسه موضوعيه يعني ايه؟ على حروف الهجاء حرف الالف مثلا حرف الب الب مثلا يقول لك ايه ماده بدع يجيب لك كل كلام يتعلق بالبدع والابتداع والابداع في 14 كتابا من كتب السنه تحت عناوين بحيث لو انت عايز تحضر درس او عايز تحضر خطبه او تعمل موضوع عن طريق العناوين دي يشير لك الى اين مواضع الاحاديث في ال- ال- الكتب ال 14 دي التي تتحدث عن الجزئيه دي اردفوا هذا بكتاب مطبوع في ثماني مجلدات اسمه المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي يبقى برضه مرتبينه على المادة اللغوية الحديث الواحد تستطيع انك انت تجيبه من اي مادة وردت في هذا الحديث مثلا كل عمل لا نخليها مثلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الى اخر الحديث انت عايز تكشف عن الحديث ده تجيب اي فعل او اسم ترده للفعل الثلاثي اذا كان اصله ثلاثيه او رباعي اذا كان اصله رباعيه وتكشف في ماده هذا ماده الفعل او الكلمه تلاقي الايه الحديث يعني انما الاعمال تجيب عامله ماده عامله هتلاقي الحديث تحتيها يقول لك الحديث ده موجود في البخاري في سبعة مواضع في كتاب كذا باب كذا وكتاب كذا باب كذا وكتاب كذا باب كذا ومسلم ويجيب لك كل الكتب كل مواضع الحديث من الكتب التسعة اللي هي مادة هذا الكتاب إنما الأعمال بالنيات ما لقيتوش في عمل تلاقيه في نوى النيات نوى نوى ينوي نوى خلاص وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته تجيب هجرة لما لا لا إلى هنا ولا هنا هتجيب حجر إلى الله ورسوله تجيب ألها ورسوله تجيب رسلا فهجرته إلى ومن كانت هجرته إلى دنيا تجيب دنا يدنو دنوة تجيب دنوة تلاقي الحديث برضه إلى دنيا يصيبها تجيب أصاب يصيب أصاب يصيبها أو امرأة تجيب مر تطلع المرء ينكحها تجيب نكحة إذا كل فعل كل مادة من هذه المواد تلاقي كل الحديث ده لو تكرر أكثر من 20 30 مرة تلاقي برضه الحديث إشارة إليه في كل موضع من المواضع دي بحيث إنه إذا فلت منك الموضع الأولاني تلاقي الثاني فلت الثاني تلاقي الثالث فما بالك بالأحاديث اللي هي صفحتين وثلاثة وأربعة شوف ده بيتكرر فيها الفعل قد إيه وبيتكرر حديث إزاي صبر ودأب غابوا عدة سنوات كله يشتغل انت تمسك البخاري وانت تمسك مسلم او خمسه يمسكوا البخاري 100 يمسكوا البخاري وفي الاخر ضموا الشغل لبعض وكانوا لا يطبعون ازيد من 500 نسخه علشان يوزعوها على الاديره علشان يوفروا الجهد لحد ما النسخه دي وقعت في يد رجل مسلم أنبعتها ديار المسلمين فترجموها اتكشف الكتاب وإلا ما كانش المستشرقين لهم أي فضل في نشر الكتب الإسلامية ما كانوش بينشروا عشان خاطر سواد عيون لا عشانهم هم بس الكتاب وقع في إيدينا فلما وقع في إيدينا ركبوا الموجة بقى قال لك ما احنا برضه لازم استشراق ولازم معارف الامم ونتبادل المعارف وده يدل على ان احنا برضه ناس عندنا انصاف وبننشر الطراز بتاعكم فايه المانع انتوا كمان تنشروا الطراز بتاعنا ونبقى حبايب ومش عارف ايه الكلام ده ركب الموج لكن ما فيش كتاب اساسا المستشرقون صنعوه لينشر في بلاد المسلمين ابدا كان يترجم او كان يحقق ويطبع منه كما قلت لا ما لا يزيد على 500 نسخه ويوزع على الاديره وكل الباحثين علشان خاطر يقدروا يوصلوا الى المعارف الاسلاميه. بدا بقى التشكيل، اذا حياه هذه الأمة حقيقة في العلم فلما بدأوا يلعبوا في العلم غزو الفكر بقى ويلعبوا في الدماغ وقصة بقى أنت لو أنا عايزكم تقرأوا تاريخ الجبرتي تاريخ الجبرتي الجبرتي ده يعني شيخ مؤرخي العصر الحديث وتشوف التاريخ ده وهو بيحكي كيف استطاع أعداؤنا أن يأخذوا النخبة ويودوها إلى بلاد هناك في أوروبا لحد ما غيروا الأدمغة وجاءت الأدمغة دي لفت لفت من كثرة ما رأوا من التقدم والمدنية ويرجع في الآخر لبلده إذا بيشوف ده ساحب الجاموسة وده ساحب مش عارف إيه وده ساحب الإيه يعني ما فيش أي نسبة ما بين ما كان عند الأوروبيين وما كان عند الشرق حصل نوع من اللوثة الفكرية بدأ هذا الغزو الفكري يتسلل إلى يدين المسلمين وده اللي إحنا بنعانيه الآن كل ما تيجي تتكلم يقول لك حرية الفكر يا أخي الرأي والرأي الآخر أنت قول هو يتكلم وأنت رد عليه لا هو احنا نقدر نعجن في المعجنه دي لحد امتى؟ ما هو ده بيعمل ايغار في الصدور في حاجات كانت مسلمات الان بقت مجال الاخذ والرد على صفحات الجرائد الان والمجلات ناس بيطالبوا ان تصلي المراه الحائض اقول لك هذا امر كتبه الله على بنات ادم ايه ذنب المراه في المساله دي والحديث اللي ورد الينا مش قران عشان نصدقه ممكن الراوي يغلط في الحديث ايه الاشكال هو الراوي معصوم يعني فاذا كان المراه في فترات الحيض بتبقى تعبانه نفسيا لا سيما المراه المتدينه بتفزع الى الصلاه دول الصلاه تخفف عنها شويه والكلام ليه تحرموها من الصلاه ليه تحرموها من الصيام تصوم زي خلق الله لامر كتبه الله على بنات ادم طب ايه ذنبها في الموضوع لا احنا نرفض الحديث ده القران والقران فقط طيب بعد ما الأمر ده ما كان مستقرا عند الأمة 14 قرنا لا أحد يجادل فيه الآن بدل ما أنا هاخد خطوة للأمام أخذت خطوة للخلف عشان أدافع عن الذي كان موروثا عندنا رجعنا إلى خط الدفاع الأول يبقى ده في إهدار الجهود ولا لا؟ نقعد نعجن مع بعض وبعدين يحصل نوع من الإحن والعداوات بين أفراد المسلمين او ده مبتدع اضربه على يديه يقول له انت اللي منحل انت اللي متشدد انت اللي مش عارف ايه انت اللي ايه انت اللي ايه يبتدي الناس كلها يبتدي يحصل نوع من المعاداه بين الناس مفيش سلطان شرعي كل واحد يتكلم كما يريد كما يحب يقول لك الراي والراي الاخر مش عاجبك الكلام رد عليه هنفضل نرد على بعض لحد امتى في حاجات اهل الاختصاص يقول لك مفيش حد يقرب منها خلاص لا يجوز لغير المتخصص أن يتكلم في غير فنه إحنا حصل عندنا في مصر يعني كان في أستاذ جراحة الجهاز الهضمي وكان ده رجل عالمي أبحاثه في المجلات العلمية ورجل له وزن تقيل في العالم فيما يتعلق بتخصصه وكان عقليته بقى عقلية بتفكر على طول وبتاع عمل دواء للروماتايد وبدأ يجرب هذا الدواء على المرضى بدون استئذان أو أخذ ترخيص وزارة الصحة والدكتور أحمد شفيق وتوفي لم يمنعهم لا منصبه العلمي ولا مكانته العالمية إن هم يوقفوه من التدريس ويقفلوا له العيادة بتاعته ويقدموه للمحاكمة طب انتوا ليه بتقدموا المحاكمه وده رجل يعني يعتبر قبه في فن قال لك ارواح الناس مش لعبه قال امال دين الناس هو اللي بقى لعبه اعتقاد الناس هو اللي بقى لعبه هذه الفوضى التي تجتاح ديار المسلمين لابد ان يكون هناك حرس حرس حدود اي بني ادم يريد ان يتسلل عشان يدخل عرين هذه الدوله يلاقي واحد واقف وهذا لا يكون إلا بدراسة علوم الآلات علوم الآلات لعلوم الأصول سواء كان أصول الحديث أو أصول الفقه أو أصول العربية فلا بد أن يكون هناك شباب انتدب نفسه عايش حاسس بنفس المرارة نفس المرارة التي شعر بها غيرهم وأن تجد المرارة دي جهازا كاملا الآن هو الذي يعبث بعقول المسلمين ظل يعبث أكثر من مئة سنة بعقول المسلمين حتى صارت النخبة والصحوة هم اللي بيشكلوا ضمير الأمة وهم الرواد وهم القادة الفكريين إلى آخره فإحنا بنتعرض أو المص- مصادرنا الأصلية الآن بتتعرض إلى نوع من المسخ إحنا بصراحة نحتاج إلى هذا النوع الذي أطلقت عليه شرطة الموت وأخذت هذا الاسم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم لما الروم يحصل قتال ما بين المسلمين والروم في آخر الزمان يبدأ الروم يغدروا بالمسلمين قال فينتدب المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا شرطة الم... الشرطة هي القطعة من الجيش الروم دول كانوا بالمليارات قطعة من الجيش يعني مئة ألف مثلا قال لك فيتقاتلون اللي هي شرطة الموت اللي هو الجماعة المسلمين قطعة من جيش المسلمين مع جيش الروم فيحجز بينهم الليل فيرجع فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة الشرطة تموت كلها فينتدب المسلمون في اليوم الثاني شرطة الموت لا ترجع إلا غالبا فيقتتلون فيحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فينتدب المسلمون في اليوم الثالث شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة وفي اليوم الرابع ينهد أهل الإسلام جميعا فيقومون للروم قومة واحدة فيقتل الروم مقتلة لم ير مثلها قط حتى أن الطير يمر لا يتجاوز جثث القتلى حتى يخر ميتا من تعفن جثث الروم الشاهد الشرطة التي فنيت في مقابل جيش الروم هزمت أم انتصرت؟ انتصرت لأنها أوقفت زحف الروم مئة ألف يوقفوا مليار دي تحصل فين دي لا تجد أشجع قلوبا من المسلمين ولذلك أنا قلت لكم الغزو العسكري بالنسبة لديار المسلمين غزو فاشل لأن المسلمون يمكن أن يستيقظوا ولو قاتلوا بعرجون لو كل واحد منهم مسك عصاية ممكن يغلب لما يتميزون به من جرأة القلب فهم عرفوا أنهم لا يستطيعون مع المسلمين يدا قال لك ندخل في جهة الفكر والفكر ده مطاط أصبح فيه قول وقولين وثلاثة ومذهب ومذهبين وثلاثة كل ما تقول لي مذهب أبي حنيفة أقول لك مذهب أحمد بن حنبل مذهب مش عارف مين أقول لك مذهب مين والمذاهب كثيرة ولا تحجر على مش عارف إيه ولا تحجر نفضل نغط ونلغ في القضية دي ومش عارفين نحسبها وده ال- ال- الواقع الآن كل ما نيجي نتكلم يقول لك تعال نتناقش نفضل نتناقش النقاش البيزنطي زي ما بقول لك في ال- زي ما انتم بتشوفوا كده في الاتجاه المعاكس يبين للعالم اننا امه من الغجر ما بيسمعوش لبعض جايين يصرخوا في بعض لا ده بيسمع ولا ده بيسمع ولا ممكن الاثنين يحسموا قضيه ولا ممكن الاثنين يت- يتعاملوا بطريقه حضاريه زي ما بقول لا شوية بتوع عمالين يشتموا ببعض وهيشيلوا الكراسي ويضربوا بعض هي دي الصورة بتاعتنا احنا قدام العالم يقول لك أي فعل شوف أهو أهو هم دول بقى اللي انتوا عايزين تقولوا له يحكم العالم ودينهم ده اللي يحكم العالم ومش عارف إيه الكلام ده وبتاع لما انت تحب تناقش القضية دي والكلام ده هناخد أخذ ورد لكن لكن ضرب السيف هنخلص هنخلص في نهاية النهار هنخلص ضرب السيف فعشان كده قلت لكم المحنة صارت جسيمة علينا صارت جسيمة فالنهاردة سقوط لو جاز يعني أن يسقط كتاب زي البخاري لا ده أرض المسلمين لو سقطت كلها لا يساوي سقوط كتاب البخاري لأن كتاب البخاري هذا هو الدين وإذا جاز أن يسقط دين المرء فلا قيمة لحياته البتة يبقى الدفاع عن المصادر الأصلية مش علشان هو البخاري وإن كان هو على مستواه الشخصي إمام قل أن تجد له نظيرا عقدت عليه الخناصر واسمه يجري مع الشمس عبر القرون دين خير عالم عقمت أرحام النساء أن تلد مثله بس إحنا ما بنناقشش البخاري كشخص وأنا لما أقول البخاري لا أناقش البخاري البخاري كشخص إنما أناقش كتابا لم يوجد فجأة مش واحد بيفتح صندوقا قال قال له ده في كتاب اسم البخاري اهو اكتشفت كتاب اسم البخاري هو البخاري كان كده ولا البخاري قرئ على ملايين العلماء في كل عصر اذا البخاري ده هو عقل الامه جميعا مش مش البخاري لو كان في خلل بتلاقي واحد بيتعقبه واحد بيرد عليه والتاني يدافع عنه وده يشرح وده يقرر وده ينظر مر هذا الكتاب على ملايين العلماء لا نعلم عالما قط يدري ما يقول ويعرف قوانين الروايه قال ان البخاري مليان بالاسرائيليات والمكذوبات على النبي عليه الصلاه والسلام دي ما نعرفهاش مفيش عالم قالها وحاشا لله ان يتورط انسان ينسب الى العلم يقول مثل هذا الكلام يقولوا الجاهل اه لكن ما يقولوش عالم فالبخاري حينئذ مش البخاري وله عقل البخاري وحده انما هذا عقل الامه جميعا فانا لما اجي اطعن على كتاب زي البخاري انا لا اطعن على البخاري ككتاب ولكن اطعن على الامه كلها وهذا فيه من الشر ما لا يخفى على احد منكم والحديث له بقيه ان شاء الله وانا بستغل زي ما قلت لكم يعني هذه المجالس في تحفيز الطالب على دراسه هذا العلم الجليل ونضع ان شاء الله بعض المفاتيح العامه لدراسة هذا العلم وكيف تنتفع بالكتب إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين